السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملكم بستره ويشغلنا وإياكم بما خلقنا لأجله وأسأل الله لنا ننشغل بما خلق لأجلنا وسخر لنا ما زلنا مع اللمسات في الأيام المعلومات أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال ويوفقنا ويعطينا ما يحب ويرضى وأعلى من نوايانا وهمتنا لمسة اليوم هي أني سأتلو عليكم أحاديث هذه الأحاديث المفترض أنها تهيج القلب وتحفز العقل على أن يهرول ليطبق بعضها إن استطاع فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور لتطفئ عن أهلها حر القبور يا رب سلم وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته الباب ده اوعى اما تسمع احاديث زي ديت تدور على حد وتقول دي مش بتاعتي ده دي بتاعت اغنياء وغير والكلام اللي اللي ممكن الشيطان يأسك منه مشكلة هذه العبادة إن الإنسان لما يرى سكرات يشعر بسكرات الموت ويرى ملائكة الموت أنه سيصرخ بالندم فيما يتعلق بها يقول, النبي يقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لي فأصدق فأصدق طيب ما أنت كنت موجود طيب وليه صرخ بهذه العبادة قال العلماء لما عاين الحقيقة وكشف عن عينه الغطاء أدرك أن هذه العبادة وراها أسرار يقول النبي ما يخرج رجل صدقته حتى يفك بها لحيي سبعين شيطانا شوف سبحان الله مجرد ما تطلع صدقة صدقة تمرة كأنك يعني بهدلت سبعين شيطان ويقول النبي صدقة السر تطفئ غضب الرب يا صدقة السر تطفئ غضب الرب ممكن تبقى صدقة السر ده اللي هو انت عارف ايه طبق مخلل كده تديه لواحدة عاملة عندك أو لعامل بيجي عندكم بتاع النظافة ده ومحدش من أولادي خد باله دي صدقة صدقة السر مش لازم اطلع مليون جنيه ولازم اعمل كذا كل واحد يبقى عطاءه وسبق درهم ألف درهم في جنيه بيسبق مئة ألف وقال النبي من تصدق بعدل تمرة يعني بما يوازي تمرة تمرة تمرة الكيلو فيه كم تمراية عشرين تلاتين خمسين حوالي أربعين تمرة تقريبا من تصدق بعدل تمره بتمراية واحدة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه يا سلام يربيها لصاحبها إذا كان الله سيتولى أن ينمي هذه العبادة يقول النبي كما يربي أحدكم فلوه يعني الحصان بتاعه حتى تكون مثل الجبل مثل الجبل تروح يوم القيامة انت في يوم الصدقات النهاردة بعت ابنك بكيلو تمر يوديه المسجد تمر من النظيف عشان الناس اللي بتفطر اللي بتصلي والمغرب تفطر عليه فكرتونة التمر المشكلة إن تلاقي الناس عندها شغف بالتمر رمضان والحق ويجري وبتاع ويجي في العشر مش مشغول بالتمر بتاع رمضان العشر ليه؟ لأن ده أبواب فيها التوفيق دي حاجات بقى إيه خاصة عطايا نسأل الله أن يخصنا وإياكم بعطاءاته المدهشة العطاءات المتعلقة بالآخرة والعطاءات المتعلقة بالدنيا فيقول النبي حتى تكون مثل الجبل يقول النبي من منح منيحة لبن منيحة لبن يعني مش جايبة كوباية أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة يعني هدى زقاقا يعني واحد ماشي في طريق كده ايه آه طريق ضيق وبتاع فواحد بيقول له بص خد أول يمين في شمال أو واحد بصير القلب آه فاقد بصر العين بيسأل فيقول له الطريق فأرشده كان له مثل عتق رقبة يقول النبي دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها يا سلام الصدقة بكم بعشر أمثالها والله العظيم لن تتاجروا مع مثل الرب ولكن مين اللي هيوفق لعطاءات خاصة والقرض بثمانية عشر تلاقي في ناس كتير مشغولة بالصدقة ونادر اللي مشغول بالقرض نادر اللي مشغول بالقرض وذلك في ناس ذكية يروح رايح لجمعية خيرية يديها مئة ألف ويقول له مئة ألف دول ده قرض حسن وعاوز أعلى قرض ما يزيدش عن عشرين ألف قرض والناس تديك وتاخد تاني وترجع تاني وبتاع القرض بالأضعاف الصدقات يعني هو تصدق وتاجر مع الناس بقرض سبحان الله يقول النبي أختم بالحديث ده ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة الجماعة اللي عندهم الهسهسة وأنا إيه اللي يضمني ومين اللي هياكل ومين اللي هيشرب ما ممكن أنا أتصدق مع واحد ما يستحقش بلاش تبرر لبخلك بمثل هذه الأسئلة واجه نفسك الشحيحة الأبية التي تحجبك عن كثير من الخيرات اه في ناس لا تستحق بس بلاش تكبر الموضوع ده لدرجة انك تقعدك نفسك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه بقى ما اكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تشغلش بالك انت زرعت زرعه زرعت شجره مانجا زرعت نخله زرعت كذا اللي حد كل منها صدقه طب افرض اتسرق منها ليك صدقه برضه طب افرض في كلب او سبع عدى وكل منها وما اكل السبع منه فهو له صدقه طب افرض هي نخلة طويلة السبع مش هيجيبها بس الطير بياكل وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ينقصه لا ياخد من الغرس ده حاجة إلا كان له صدقة واحد معدي راح قاطع حتة خشبة كده خد حتة ورقة خضرة كده قطعها شاب وهو ماشي كده راح قاطع ايه بتاع من اللي انت غرسته لك صدقة ليه؟ لأن هذا الدين دين العمران دين عمران دين لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها دين وانت في عز المعركة بيقول لك لا تقطعوا شجرة وانت بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك ما تقطعش شجرة شجرة ما تقطعهاش ليه؟ عشان تتربى دايما على هذه المعاني يقول النبي خياركم من أطعم الطعام خياركم أفضل حد فيكم اللي عنده مطبخ خيري بس مطبخ خيري بدون خلطة وبدون احتكاك برجال وبدون مشاكل مش تيجي تعمل الخير بوسائل غلط أو تقصري في بيتك أو تقصري في العشرة بالمعروف مع زوجك أو تقصري في نمائك المعرفي والقلبي يقول النبي خياركم من أطعم الطعام قاعدة في البيت طيب ما تعملي الكلام ده يا ست مش كل يوم بتغدي الأولاد ما كل يوم تطلعي وجبة زيادة كل يوم طبق جديد كل يوم طبق جديد انا مش عاوز اكتر من كده اعتبري ان يوميا بتزودي طبق رز زياده ايه اللي هيحصل في كوكب المريخ يقول النبي ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو له صدقه لك صدقه وما اطعمت زوجك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه شوفوا الجمال حتى نفسك وانت بتاكل الاسلام يقول لك انك بتتصدق على نفسك هذا الحديث يدفعك ويفتح شهيتك لمحبة الرب وللصدقة مش للبخل مش كل شوية أنك تأكل في نفسك وتقول إيه لا الحديث ده عشان يخرجك من جلد الذات وفهم الدين غلط ويفهمك إن لنفسك عليك حق فالنفس دي عشان كده النفس يا جماعة لها حق وعليها واجبات فأعطيها حقها وخذ منها الواجبات فنفسك لك صدقة أولادك لهم صدقة زوجتك لها صدقة يقول النبي إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة وما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر مية تقول لك هات مية وانت جاي قوم انت هاتي يا على قوم انت هاتي ديت لو شفتها يوم القيامة ضيعت انت قد ايه راوي الحديث ده يا جماعة وهو العرباض بن سارية صحابي مش من الناس اللي هم قومي انت هاتي قال لي يقول فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم راح جاب لها مية وسمعها كلام سيدة صلى الله عليه وسلم كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم طب الناس بقى اللي, اللي مركزين في باب الزكاة أو بياخدوا أموال واحد يقول له خد 100 جنيه مامته تدي له 1000 جنيه تقول له شوف لي ديت يا محمد لفقراء ولا حاجة وبتاع فده من العاملين على الصدقة صح؟ العامل على الصدقة بالحق لأن في باطل كتير في الحاجات دي وفي هوى العامل على الصدقة بالحق لوجه الله كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله يا سلام على الجمال والله العظيم يا جماعة الجنة دخولها سهل أيكم يعجز عن هذا مين فينا يعجز عن الكلام اللي أنا قلته من شوية ده كل الأحاديث ديت صعبة في أحاديث منها أنتوا حاسينها صعبة كلها يسيرة لكن مين الموفق بقى دي عاوزة توفيق أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير هيا بنا نعود لنكمل رحلتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه بالبكاء لما استلم الحج واستلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود واستلمه وكبر وفاضت عيناه بالبكاء ثم طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة أشواط وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحصل حاجة اسمها ان النبي يقارب الخطوات يجري يعني مش يجري الجري عارف واحد بيمد اه كانه لو شفته من بعيد كانه بيجري بس هو حقيقه ما بيجريش هو بيمد اللي هو باي الرمل ورمل في الاشواط الثلاثه الاول صلى الله عليه وسلم وما والرمل ده سنه لمن اقبل على البيت ومشى في الاشواط الاربعه بعدها على هينته صلى الله عليه وسلم يا سلام على الجمال وكان من دعائه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا سلام الدعاء ده جميل رغم أنه هو منسي في ناس كتير يقصروا فيه والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في طوافه صلى الله عليه وسلم مشهد في غرابة شوية رأى رجل قد ربط يده إلى رجل آخر بخيط يقوده به الاثنين ماشيين مع بعض كده فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيدك قده بيده قال يا رسول الله أنه نذر يعني ده انه نذر انا نذرنا لنقترنن يعني هنكون ايه قرناء مقرنين يعني حتى ناتي الكعبه ودي كانت عاده الجاهليه الاقتران في الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان في لسه في بقايا عند بعض الناس الموروث لسه موجود فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع الباب ده فمنعه ازاي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فك الحاجة دي ولو عاوز تقود تقود أخوك يعني خلاص سهل أقوده بيدي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كده ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم راد أن يزيل أي شيء متعلق بالجاهلية فقال أطلقا أنفسكما وحجا إن هذا ليس نذرا إنما النذر ما يبتغى به وجه الله إن هذا من عمل الشيطان واحد يقول لك والله العظيم لو نجحت لأقوم أضربك بالقلم والله لو جبت 100% ودخلت طب لأقوم أضربك بالقلم ده نذر عليه واحد من الفرحة قال كده جاب 100% ينفع يوم يطبق النذر ده إنما النذر ما يبتغى به وجه الله وإنك تمد إيدك على وجه إنسان غير مأمور ليك إيه ده ده أنا شغال على وش ابني يعني و- وفي رواية على وجه ال- البنات والأزواج والله عد بقى لنفسك جوابا عندما ينفرد بك وتسأل نسأل الله العفو والعافية فكان النبي وهو في الطواف ينقي شعائر الحج من كل ما لحقها من أهل الجاهل- الجاهلية ولما فرغ من الطواف ذهب إلى مقام أبيه إبراهيم وهو يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى شوف الإسقاطات والتدبر يرفع بها صوته يسمع الناس صلى الله عليه وسلم فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قرأ كل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ولما سلم ذهب وشرب من ماء زمزم والسنة دي بيقع فيها ناس كتير بتوقعها وهو بيعمل عمرة يجي بعد ما يصلي ركعتين يمشي على طول السنة إنك تشرب زمزم وصب على رأسه ثم عاد إلى الحجر فقبله ومسح بيده صلى الله عليه وسلم ثم مسح بهما وجهه وينطلق إلى الصفا والمروة يا على الجمال ويا على المشاعر ويدخل النبي من باب الصفا ولما اقترب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقال أبدأ بما بدأ الله به يقصد صلى الله عليه وسلم إنه هيبدأ بالصفا لأن ربنا بدأ بالصفا فصعد عليه ركزوا بقى وصعدوا بقلبكم كده على اللي جاي حتى نظر إلى البيت راح ونظر إلى البيت كان آخر ترتيبات في المسجد اللي هي كانت من عامين كان يدوب تشوف الكعبة من المكان ده لا أدري الآن ماذا حدث حتى نظر إلى البيت فاستقبله ورفع يديه الشريفتين وهو يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده يا أكتر واحد عارف المعنى ده هو صلى الله عليه وسلم ده وعاشه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللي جاي بقى امسك قلبك معاه قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده يا أي وعد يا ترى وعد أنه سيدخل البيت لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ولا وعد الله أن هذا الدين سينتصر ولا وعد الله بأن محمد سيرفع ذكره أنجز وعده ونصر عبده يا على كمية التواضع وكمية الفرح وكمية السرور والسكينة التي ملأت هذا القلب وهذا الصدر وهو يقول ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده افتكر من سنوات قليلة قوي كانت المدينة متحصرة من عشر تلاف من الأحزاب هينهوها يفتكر الجمال كله وهو بيقول وهزم الأحزاب وحده مع مية وعشرين ألف وهو بيقول أنجز وعده مع مية وعشرين ألف يقول, يقول نصر عبده ثلاث مرات يقول الدعاء ده وكل بين واحد والتاني يدعي ثم يقول التالتة ويبدأ ين- يعد وينطلق إلى المروة ويفعل عليها ما فعل لا يستطيع المرء أن يفوت يفوت الجمال ده إلا ويذكركم بمشهد تم على الصفا من حوالي 22 سنة يقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم إني رسول الله ويقولوا له تبا لك ألهذا جمعتنا يا كان في الوقت ده فعلا هو عبده كان واحد كان واحد بس هو اللي وقف النهاردة بيفتكر نفس المشهد كنت أنا لوحدي سبحان الله ولذلك استدل بعض الفضلاء أن كل موطن تهان فيه لله ستكرم في في مثله إن لم يكن فيه كل موطن هتهان لأجل الله فيه أو بسبب امتثالك لأوامر الله فيه ستكرم في مثل هذا الموطن أو ستكرم فيه هو وسيكرم أحد الورثة وأحد من ينتمي لك لو أنت ملحقتش لازم تعز في موطن حدث ليك فيه إذلال سبحان الله الباب ده مهم أوي وبدأ صلى الله عليه وسلم نزل ويتجه إلى المروه ويبدأ يجري صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي يشتد صلى الله عليه وسلم في السعي حتى إن إزاره لا يدور على ركبتيه من شدة السعي سنه كام دلوقتي 63 سنة صلى الله عليه وسلم يقتدي بامرأة هاجر صاحبة السعي المبارك زوجة الخليل هذه المرأة اللي مقصر فيها كتير من المسلمين في الجميل الذي لها في أعناقنا ولعل من اسمها نصيب إن في ناس كتير لا يشعر بها وهجر سيرتها لكن الله خلدها فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرك ويذهب إلى المروة وينظر إلى البيت ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويرفع يده ويدعو ويصنع على المروة كما صنع على الصفا النبي يهاجر النبي والرجال ينطلقوا في السعي أما النساء فلا دايما النساء يا جماعة في مقاصد في مقاصد سيبقى سيبقى دين الله غالب وسيبقى إن الأصل في الإسلام ان تعامل المراه في حاجات كتير مختلف حتى في الكعبه واحنا حوالين الكعبه هنيجي نمد اه انت ما تمديش هنيجي نجري في السعي انت ما تجريش ليه لازم الوقار يظل معك امال اللي بتجري في الجامعه واللي قاعده امال تشارك في حفلات التخرج يا جماعه شر صفوف النساء اولها دي في الصلاه في الجامع في الجامع الصف اللي حل اول صف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده عندها جرأة فده في المسجد يخرج النبي من المسجد والصحابة خارجين من الجامع والنساء خارجين من الجامع من الجامع مش من ال مش بتكلم من المجلس المحلي ولا من وظيفة كلنا مع بعضينا ولا في الجامع وطبعا المساجد ما كانتش ثلاث ادوار في دور للنساء كانت النساء ورا كده خالص سبحان الله فيجي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فالنساء جت خرجت فقال النبي استأخرن تأخروا عليكن بحافة الطريق خليكم انتوا على الحافة دي فين في الجامعة لا ده فين في المسجد في الجامع فتيجي النساء تلتصق فين بحافة الج... حتى ان جدارها كان لبسها نقاب نقابها كده ولبسها بيلط الحيطة وهي ماشية النهاردة الرجال اللي بتمشي على حافة الطريق طبعا انا عارف ان في ناس ما مش قابله الكلام اللي انا بقوله ده صدقيني هتقبليه في يوم من الايام بس هتقبليه لما يهال عليك التراب مش هتكون ساعتها هتكوني في اجمل حال فالافضل انك تقبليه بصدر رحب دلوقتي يمكن كتبت على تويتر من يومين ثلاثه كده ان وقرنا في بيوتكن ستبقى هذه عباده من اجمل ما يميز المراه ودي عباده زي ما انت كده قايمه تصلي الوتر زي ما انت قايمه كده تعملي لازم تبقى مدركه كويس قوي ان قرارك دي عباده يعني تقصد ان احنا ما نشتغلش يا ستي مالكيش دعوه بقصدي روحي شوفي الايه واعمليها ده امر من ربك ليكي ما تشغليش بالك بنف بيا انا خلاص انشغلي بخالقي لا بيا انا فشوفي وقرنا دي روحي طبقيها وقرنا دي عباده طول ما انت عاملاها بتاخدي اجر اول ما تخرجي وتسيبيها اجر العباده دي بيقف عشان كده هنيئا وأسأل الله أن ينزل الرحمات تترى على قلب من يساعد أهله على القرار في البيت المعنى ده مهم أوي يا جماعة من جمال الجنة من جمال الجنة أنك لن يراك أحد حور مقصورات مقصورات وقاصرات في كل الأحوال نعيم ده الأصل هذا ديننا في أديان تانية بقى ومناهج تانية بتقول حاجة تانية وقاعدة إيه بتاخد لقطات كده ومن الإسلام مش سكتنا شوفوا دينكم كده واعتز بيه اعتز بالدين فشوفوا هنا السعي يسعى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى والنساء لا تقلق ما تجريش انت ليكم وضع انتم مختلف تماما ليه بقى عشان ضد المرأة ومش ضد المرأة والكلام ده كله والله بقى كل واحد أصل بصوا يا جماعة كل واحد يعني بيقبل هذه النصوص زي بالظبط ما في أرض بتقبل المطر فبتطلع إيه بتطلع شجر جميل مثمر في مطر بينزل على شجر بيطلع تفاح بيطلع موز بيطلع مانجا وفي مطر بينزل على شجر بيطلع ايه بيطلع شوك بيطلع شوك في قلوب الكلام ده بتستقبله بيطلع حدائق ذات بهجة في قلبها وفي قلوب إن شاء الله ليس ممن يسمعني الآن في حتة تانية خالص النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أراد الصحابة والناس اللي شافوه يتكلموا على حيائه قالوا حياؤه زي مين زي مين زي مين زي البنت اللي لسه مش اتجوزت اللي قاعده في بيتها شوفوا بقى زي البكر في خدرها انت عاوز ايه اكتر من كده انت ضرب حياء رسول الله بشيء عندك انت هل بقى تتخيلي اللقطه بتاعت الجامعه دي هي دي حياء محمد اللقطه بتاعت الاحتكاك بالولاد دي هي دي حياء محمد في الباص اللي بتحصل بس احنا مضطرين وهنعمل ايه مش موضوعي بقى دلوقتي اللي مضطر كاضطرار الميتة لوضع لكن اللي بيظهر ان هو مضطر وهو مختار يوم القيامة كل هذه الامور هتنجلي وهتنكشف ما تخلينا في حج النبي احنا خلينا في الحج دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وتحرك وراح المروة والصفا في الأثناء دي بقى انتشر الخبر إن النبي في مكة ما لسه هو داخل بدا يطوف الدنيا كلها بدات تسمع ان النبي جه ان النبي جه وطبعا فتح مكه كان تم وتنادى الناس رسول الله في المسجد رسول الله في المسجد يا على الجمله رسول الله في المسجد رسول الله على الصفا رسول الله على المروه ايه ده يا جماعه رسول الله على المروه لفظت البيوت من فيها جاءت القلوب وجاءت العيون الظامئه تريد ان ترى محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج العواتق والاماء يقولن هذا رسول الله هذا رسول الله وازدحم الناس عليه ينظرون الى وجهه المنور فلما كثروا حوله كان سهلا كريما لا يضرب بين يديه لا تلاقيش واحد كده قاعد وناس كتير قدامه قاعدين يحوشوا الناس لا لا حاسب حاسب حاسب محدش يسلم وبتاع ولا يقال إليك إليك ابعد ابعد ابعد ولا عنك عنك لا صلى الله عليه وسلم أمر براحل براحلته فركبها ليشرف للناس يا سلام على الرقي لو دنه زي ما هو واقف الناس هتتزاحم وفي ناس بعيدة مش شايفاه فيعمل ايه ركب الدابة حتى يراه الكل سبحان الله لا يصعد إلا لك ما صعد له لنفسه قط صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل لا يدخل المسجد فيسأل أيكم محمد مين فيكم محمد ليه كان ليس له مجلس خاص إلا إذا كان لأمر دعوة للدرس ولا إيه لخطب الجمعة ولا لأمر ما فصعد صلى الله عليه وسلم وركب الدابة ليراه الناس ويسألوه شفقة عليهم ورأفة بهم ورحمة بهم لما قضى السعي بتاعه كان في آخر الطواف صلى الله عليه وسلم على المروة صدر أمر منه صلى الله عليه وسلم للصحابة الأمر ده كان في غاية المشقة في عز الوقت الشفقة ده نزل أمر في مشقة من وجهة نظرهم كان صعب جدا على قلبهم ان يتحملوه امر بالنسبه لهم مش قادرين يطبقوه لدرجه حصلت مناقشه وفي قدر من التوتر حصل ايه هو الامر ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لهم هو ده اللي هنعرفه المره القادمه ان شاء الله أسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم